تسعينات اف ام اجمل ذكريات
في مشوار الحياة بنقابل ناس كتير وبيربطنا بيهم علاقات منها اللي بيكمل ومنها اللي لأ أي علاقة بيكون ليها إيجابيات وسلبيات وعلشان كده لازم ناخد بالنا لما ندخل في أي علاقة جديدة عشان الموضوع ما يتطورش وتتحول لفوبيا فوبيا إيه؟ فوبيا العلاقات لو عايز تعرف شد لك كرسي بقى وتعالى وأنا أقولك أنا أمير الغمري وأكون معكم في برنامج شد لك كرسي
شد لك كرسي مع أمير الغمري كل يوم خميس الساعة تسعة ونص بالليل على تسعينات اف ام
مساء الفل على كل مستمعي تسعينات اف ام معاكم امير الغمري وبرنامج شد لك كرسي والنهارده حلقتنا عن عفوا لقد نفذ رصيدكم
كم مره كان نفسك تقول كلام لحد ورصيدك ما سمحش تخيل تشوف حد وتجري عليه عشان تكلمه ويقول لك معلش رصيدك معايا خلص العلاقه دي مش هتكمل للاسف احساس رخم جدا وصعب النهارده هنتكلم عن رصيد العلاقات في حاجات بتقدر تزوده تبنيه وتكبره وحاجات تانية ممكن تنقصه مش بس تنقصه دي تخليه صفر وسؤالنا النهاردة تفتكروا امتى ممكن حد فينا يقولها للطرف التاني امتى تحس انك مش قادر تكمل وخلاص كرهت الطرف التاني ومبقاش له رصيد عندك مستني مشاركتكم على 01000 427 عشان اعرف رايكم امتى تقول لحد عفوا لقد نفذ رصيدكم خلونا الأول نبدأ بكلمة يعني إيه رصيد؟ يعني حاجات بتخليك تعدي المشاكل، تتحمل، بتخلي عندك كده شوية طاقة إنك تكمل وتعدي، حاجات بتتبني مع الوقت، مش بس كلام، لا ده أفعال ومواقف، لأن الكلام سهل. دي بقى حاجات محتاجة مجهود وتعب، معمولة بضمير وبحب، مش حاجات مزيفة ولا مشاعر مستهلكة، وزي ما بيقولوا مصطنع الود تفضحه الشدائد خلونا النهاردة نكون إيجابيين شوية وهنتكلم عن الحاجات اللي بتزود الرصيد إيه اللي ممكن أعمله للطرف التاني عشان يكبر رصيد العلاقة وهل بس الوقت كفيل بده؟ يعني كل ما الوقت يزيد ده بقى ده معناه إن الرصيد كمان هيزيد؟ هل بالكلام الحلو الكتير؟ هل وهل وهل؟ طبعا أسئلة كتير جدا وأكيد كل واحد فينا ليه طريقته وأسلوبه النهارده هنحاول ندور سوا على حاجات تنور طريقنا تساعدك وتساعد الطرف التاني واحنا ماشيين احنا في النهايه بندخل العلاقات عشان عايزين نساعد بعض وعايزين نسعد بعض بنتشارك وبنسند بعض وكمان بنسند على بعض كل ده ليه عشان عايزين نرتاح اي علاقه هي علاقه مشاركه والرصيد دايما بيكون مع الاتنين وعند الاتنين اي علاقه من طرف واحد بتكون علاقة مؤذية جدا ومرهقة جدا جدا جدا الرصيد لازم يكون رايح جاي عندي وعندك محدش ينفع يرفع رصيده عند التاني والطرف التاني ده واقف محلك سر شايفك بتعافر وبتعاني وبتتعب عشان تساعده وتسعده وتعلي رصيدك عنده وهو في برج عالي بيتفرج عليك بكسل مش عايز يتعب لو حسيت بده اعرف انك بتبني في ارض غيرك ومش ملكك وتعبك هيروح كله هدر انا مش هديك كتالوج تمشي عليه بس انا هفكرك وهفكر معاك بصوت عالي شد لك كرسي بقى وتعالى وبعد الفاصل نكمل كلامنا
بتبعديني عن حياتي
انتم مع شدلك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو
الو السلام عليكم وعليكم السلام مين معايا
آه، مع حضرتك سالي اهلا وسهلا يا سالي اخبارك ايه
الحمد لله تمام بتكلمينا منين
من اسكندريه اهلا وسهلا بيكي سمعتي سؤال حلقه النهارده
اه سمعته طيب امتى تقولي لحد عفوا قد نفذ رصيدكم
والله في الحقيقه لما استنفذ كل محاولاتي بمعنى
يعني احس ان اللي قدامي مش مستجيب ومفيش منه امل يعني بتحاولي مره واثنين وثلاثه
وعشرة وعشرة ده انت وبقيت صبوره كتير جدا عشان لما يحصل حاجه زي كده ما بقاش ندمت
تمام طيب لو الرصيد ده وصل ان هو بقى صفر خلص هل لو الشخص التاني ده عمل حاجات تانية عشان يزود الرصيد ده هل الرصيد ده ممكن يزيد
هو زي عمليه شحن الرصيد هو ممكن على حسب الحاجه اللي عملها
يعني ملهاش قانون يعني
لا ملهاش قانون ده حسب الاحساس وحسب ال- الحاجه دي يعني الطرف التاني يتقبلها ازاي ممكن تكون حاجه قيمه جدا وممكن تكون حاجه يعني استرضاء تمام القيمه دي هو معناها هديه بيمسك ولا الحاجة.
القيمه دي معناها فعل لا فعلا طبعا
مش هديه مش هضحك اجيب هديه يعني لا خالص تمام
اعتقد ان العلاقات مش قايمه على ال- على الهدايا هي قايمه على الحاجات المعنويه اكتر والله ده بقى نعرفه مع بعض في الجزء ده واللي بعده باذن الله نتكلم على العلاقه ازاي الرصيد اللي فيها بيزيد اسمعيها معانا وان شاء الله هيعجبك الكلام سعيد هتابعها جدا طبعا بمشاركتك معايا واتمنى طبعا اكون استكت البرنامج
ميرسي جدا لحضرتك ميرسي جدا لذوقك شكرا جزيلا يا فندم تعالوا بقى نتفق الاول على اتفاق ان الرصيد ده مش حاجه ثابته وان كل واحد فينا مختلف عن التاني تقدر تقول كده زيها زي اللغات مفيش حاجه اسمها دي احسن لغه في العالم ولا ان دي اهم لغه فلازم كلنا نتعلمها تخيل مثلا تتعلم لغه انجليزيه وبقيت فيها خبير نيتف تتكلم زي الاجانب بالظبط بس قدرا سافرت دوله افريقيه مثلا تتكلم فرنساوي او بتتكلم لغه محليه محدش يعرفها اصلا تفتكر وقتها بقى الانجليزي اللي انت اتعلمته ده هيفضل في نظرك هو اهم وافيد لغه ولا هتلاقي نفسك تايه وبتدور على حد بيتكلم انجليزي شبهك وشبه اللغه اللي معاك هي العلاقات كده ليها لغات وكل واحد فينا له مفتاح ممكن واحد بيتكلم لغه واحده وممكن واحد بيتكلم باكتر من لغه عشان كده حابب اجيب سيره كتاب اسمه لغات الحب الخمس للكاتب جاري تشيبمان هو قسم الحب لخمس لغات اللي هما بالنسبة لي خمس طرق تقدر تزود بيهم الرصيد بتاعك تعالوا نبدأ نجيب أول لغة وهي لغة كلمات التشجيع المجاملات والثناء قد إيه الكلمة ممكن تفرق مع حد مش بس الكلمة لا دي الطريقة كمان اللي بتقول بيها الكلمة تقدر تحول الموقف 180 درجة لو اتقالت بس بأسلوب غلط في ناس عايشة على كلمات التقدير والمدح إنك تقول له قد إيه هو مهم في حياتك وقد إيه هو جميل وتشكره على الحاجة اللي بيعملها تعرفه قد إيه إن مجهوده مش ضايع وإنك حبيت قوي اللي هو عمله وخصوصا في الأوقات اللي احنا بنحس فيها بعدم الأمان أو يعني تكون ثقتنا في نفسنا مهزوزة شوية وقتها أي كلمة كويسة بيكون ليها تأثير السحر تأثير من قوته انت مش ممكن تتخيل انه يعمل كده هتحس في ساعات ان الموضوع مش مستاهل كل ده يعني بس انا بقولك في ناس بتتغذى على كلمات المدح والثناء والتقدير بيحبوا يشوفوا اثر اللي عملوه ده في كلامك لو عملت ده هتلاقيه بيتفنن انه يعمل اكتر ويحاول اكتر عشان عايز يسمع منك اكتر شجعوا الناس لما تعمل حاجه كويسه حسسوهم قد ايه هم مميزين حسسوهم بالامان اما اللغه التانيه هي لغه تكريس الوقت انك تقضي وقتك مع شريكك وما اقصدش هنا انك تبقى قاعد بجسمك بس لا هو كان قصده في الكتاب هي المشاركه والاستمتاع بأنكم بتقضوا الوقت سوا يعني تديله كل تركيزك وقت مخصص له وبس تتكلموا تتشاركوا مواقف تحكوا تفكروا في المستقبل سوا تحسسه انك مهتم بكل تفاصيله ما عندكش مثلا مشكله تسمع تفاهاته من وجهه نظرك لا بالعكس ده انت قاعد ومهتم وبتسمع بكل شغف اي كلمه من الطرف التاني ومهما كانت عاديه المهم يحس انك معاه وله وان في وقت مخصوص عشانه الحاجات دي بتفرق قوي مع الناس ويا سلام بقى لو الوقت ده كان في عز زحمه يومك وعز انشغالك وتفضي كده وقت له وقتها بيكون حاجة عظيمة جدا بس محتاجة اللي يعرف وأكيد لازم حد يقدر ده
قلبي بيضحك من جواه لما تكوني فرحانة ودقاته تقولي على هواه عمري ما اشوفك زعلانة قلبي بيضحك من جواه لما تكوني فرحانة دقاته تقولي على هواه عمري ما اشوفك زعلانة ضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبكي حطك على جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاكي ضلك حاكي ضايل حاكي عيونك ما خلت للبكي حطك على جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاكي يا سنة داخلك بان تسمي أشفافها بتسمي
انتم مع شد لك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
نيجي بقى نتكلم على لغة الحب التالتة أو اللغة التالتة في الرصيد وهي لغة الأعمال الخدمية دي بقى لغة محتاجة شوية مجهود وطاقة ناس عندها الرصيد هي مواقفك معاهم كنت فين لما احتجتلك كنت فين لما كان عندي مشكلة كنت فين لما كنت محتاج وعايز منك خدمة لما حصل لي مشكلة وكلمتك انت عملت ايه لما سألتك عن حاجة وكنت تقدر تعملها يا ترى عملتها ولا لأ هل مرة سبت اللي في إيدك وفضيت نفسك عشان تعمل حاجة لحد؟ كنت محضر لحاجة ولغيتها عشان تروح لحد وتعمل له خدمة أو حتى تروح له بس لمجرد إنه كان متضايق أو زعلان أو عشان تشوفه؟ المشاركة في الأحداث اليومية المشاركة في كل حاجة في ناس عندها الرصيد عبارة عن إيه اللي أنت عملته عشاني ودي مش سهلة للي بيعمل ولا سهلة عشان محتاج حد يقدر اللي أنت عملته اما اللغه الرابعه هي بقى تبادل الهدايا وطبعا دلوقتي كله جاب كرسي وقعد ما هو ده بقى مين فينا يعني ما بيحبش الهدايا هو ده الكلام المفيد بس الهدايا من وجهه نظر انا ما هي الا رسول او مبعوث بتبعته للشخص اللي انت عايز تعرفه قيمته عندك حاجه كده فيها من ريحتك من ذوقك بتبقى تفصيله كده يفضل فاكرك بيها بس الفكره هنا مش ان الهديه دي تبقى غاليه ولا رخيصه لا في حاجتين بيكون لهم تأثير أكبر من تمنها أولا تكون الحاجة دي الطرف التاني نفسه فيها يعني اتكلم مرة عنها بان في عينه مرة إنه عايزها دي بقى بتحسسه قد إيه أنت كنت مهتم ومركز في الحاجات حتى اللي ما لهاش بلسانه وثانيا نوع من أنواع التقدير رسالة محتواها أنا فكرت فيك وحبيت أسعدك وأقدرك خدت من وقتي ونزلت دورت لك على حاجة عشانك وبذلت مجهول واخترت حاجة مخصوصة ليك بس تعرفوا اللحظة اللي بتشوف فيها فرحته وسعادته ولمعة عينه وقتها بتبقى فدا أي حاجة تانية بتهون عليك أي تعب ما هو مش لازم أفخم نوع شوكولاتة ولا أغلى برفيوم في الدنيا الحاجة الوحيدة اللي بيحبوها غالية يعني وطبعا أقصد هنا الستات والبنات هي المكياج ده عادي هات لهم منه بيحبوه قوي وخصوصا الغالي بس نصيحة لو قررت يا بطل تجيب مكياج فاسمع كلامي بقى ولازم تاخدها من ايدها وتخليها هي اللي تشتري ادفع انت مفيش مشكلة وهي برضه اسمها مفاجأة وبرضه هدية وكل حاجة بلاش انت تتعامل في الحوار ده لانه محتاج خبرة شويتين المهم وكلمة السر هنا ان الهدية ما تكونش مرتبطة بمناسبة بالعكس هي حلاوتها انها تيجي في وقت محدش متوقع انها تيجي فيه نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا
مع شوقي مع حبي ليك هدت عيني بنظرتين نادت عليك بضحكتين يوصلوا اللي انا فيه معنى ملوش معنى ايه من السلام اللي بالايدين ومن الكلام اللي بالعينين غير اني فرحانه بيه لقيته قدامي حبيب ايامي يا ريته يبقى لي فارس احلامي اللي انا بستنى ده وانا بوصله في حاجه واصله له وكم حاجه انا نفسي اشرحها له عن احساسي وياك من عينيا دي قبل دي بكل حاجه فيها بدي وكل يوم بنام واقوم بألف احساس بينادي يا ريت كمان اعيش زمان على الزمان ما بين ايدي وعندي تاني راضي مع حبي ليك ايه بقى انا محبيه حبيبي شاف وانا معاه كم اعتراف مقدمه عن اللي انا حاساه عيني الاتنين سهرانين وسرحانين فيه باليومين هشوفه امتى هقابله فين هقوله ايه بعدين لقيته قدامي حبيب ايامي يا ريته يبقى لي فارس احلامي اللي انا بستنى ده وانا بوصله في حاجه واصله له وكم حاجه انا نفسي اشرحها له عن احساسي وياك من عينيا دي قبل دي بكل حاجه فيها بدي وكل يوم بنام واقوم بالف احساس بينادي يا ريت
انتم مع شدلك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعنا لكم تاني مع بعض ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو
الو يا مساء الورد ازيك يا امير مين معايا اهلا وسهلا بيك معاك عمر مطر ازيك يا عمر بتكلمني يا عمر
بكلمك من دمياط اهلا وسهلا بيك يا عمر متابع حلقتنا من الاول
من الاول والله انا بكلمك عشان آه، ابارك لك على البرنامج ربنا يخليك يا رب الف مبروك وعقبال يا رب البرامج اللي جايه ان شاء الله الله يبارك فيك طيب اسالك سؤال اتفضل امتى تقول لحد عفوا قد نفس رصيدكم
آه، آه، ممكن مش عارف يعني قلتها لحد قبل كده لما- طيب
آه، لا ما قلتش لا.
ما حصلش اي موقف ان انت خلاص اتضايقت من حد وقلت له عفوا قد نفس رصيدكم
آه، لا ما اعتقدش اللي هو ممكن يكون انت بتكلم مني لحد مثلا اللي هو ده الحدود الحدود الحدود ما مهم.
اعتقدش ان الواحد وصل في حياته انه ممكن يكون عدى حدود الحدود يعني مع حد يعني الموضوع عندك مش سهل بياخد مجهود شويه وعايز حد يعمل حاجات فظيعه عشان تقول له الكلمه دي مش بالساهل يعني
اه بالظبط طب دي حاجه كويسه جدا في ناس لا في ناس عندها من اول موقف يلا مع السلامه وبايع
لا لا ما بخش ان الدنيا مستاهله ان الواحد يوصل لحاجه زي كده كلام جميل جدا حابب تضيف اي حاجه لا ربنا يسلمك امين ميرسي جدا يا عمر واتمنى كده دايما تسمعنا ان شاء الله ان شاء الله آمين.
شكرا جزيلا مع-
طيب اللغة الخامسة هي لغة الاتصال البدني كان في أبحاث خاصة بتطور الطفل لقوا إيه بقى؟ لقوا إن الرضيع اللي بيتشال وبيتحضن وبيتباس بحب وحنية بيعيش حياة أكثر صحية من الناحية العاطفية يعني من الرضيع اللي بيتساب فترات طويلة قوي من غير أي اتصال بدني في ناس الرصيد عندهم هو الاحتواء يحسوا بيك معاهم رصيدك ده بيكبر وبيبان من لمسة إيد طبطبة في وقت كنا محتاجين فيه ده واعذروني بقى الجزء ده بالذات انصحكم تقروا بنفسكم لاني مش هينفع اجيب سيرته في الاول انا قلت لكم ان ممكن تلاقي حد بيعرف اكتر من لغه وان ممكن تكون انت محتاج اكتر من لغه عشان تسود الرصيد والحقيقه بقى ده مش صحيح طب ليه وفيها ايه يعني لما الطرف التاني يتعلم ويعمل لي الخمس لغات يزود الرصيد بتاعه عندي بكل الطرق الممكنه لا ده صعب جدا عشان كده محتاج ان كل واحد فينا الاول لازم يقعد ويسال نفسه انا ايه لغه الرصيد عندي ولو لقيت اكتر من لغه ابدا اسال نفسي تاني مين فيهم اللي يفرق معايا اكتر يعني عايز اعرف ايه اللغه اللي مفروض هتوصل لي الاحساس ده هي دي كلمه السر بالنسبه لي وعلى فكره مفيش مانع ابدا تشاركها مع الطرف التاني وبعد بقى ما تعرف لغتك جه بقى الوقت اللي انت تبدا تعرف فيه لغه الطرف التاني ازاي جرب اسال نوع بين لغه والتانيه لحد ما توصل للغه اللي تحس بيها خلاص هي دي اللغه اللي شريكك بيفهمها سهل جدا كده تمام اتاكد ازاي بقى هتلاقي ده باين قوي في عينه في كلامه في رد فعله هتلاقي الدنيا ماشيه حلوه وكل واحد فيكم مالي عين التاني مش هتلاقي حد بقى فيكم ناقصه حاجه او ناقصه حد اصلا لو انتوا الاتنين عرفتوا لغة بعض اتعرفوا وتعلموا لغات بعض ومش لازم تكونوا بتتكلموا نفس اللغة على فكرة بس كل واحد بيعمل اللي التاني بيحبه بيكلمه باللغة اللي هو يفهمها ليه؟ عشان الدنيا تمشي والكل يكون مرتاح ليه بنصعبها على بعض؟ وليه نوجع قلب بعض؟ الحياة سهلة بلاش نتعامل مع بعض بالندية وإننا لازم نخلي اللي معانا يتعب عشان احنا نحس بالفخر والعظمة لما تحتاجوا اهتمام اطلبوه لما تحس إن ناقصك حاجة عرفه صرحه بالحقيقة وشاور له على السكة طبعا ولا ننسى الكلمة العظيمة للفنانة هند صبري في فيلم أحلى الأوقات عايزة وردة يا إبراهيم بعيدا طبعا عن رد إبراهيم وإياكوا تبقوا زي إبراهيم لا هاتوا ورد تهادوا فرحوا بعض عشان احنا نستحق نكون سعداء خلوني اروح اقرا شويه كومنتس جت على السؤال ده وكان في حد آه، آية عرفي قالت آه، حلو قوي السؤال ده جدا اقول الجمله دي لما اديهم فرص كتير ويثبتوا لي جدعنتهم واصلهم الطيب ويتضح لي العكس والاقي قله اصل ونداله وناس بايعه ساعتها رصيدهم عندي بيخلص وبيكونوا بالنسبه لي زي الاغراب بعد ما كانوا اقرب الناس ليا في حد تاني بيقول لما سامح ناس كذا مرة واتضح لي إن كنت غلطان ده ميدو رحيم أما رندا بتقول لما اكتشف إن بقالي سنين بيتغدر بيا مع موضوع سنين ده كتير قوي يا رندا يعني من بدري شوية داليا محمد بتقول بعد استنفاذ كافة الفرص أمل منير بقى قالت للكذاب كلمة وكفى أحمد السيد قال لما حد يجي على كرامتي إلا إلا الكرامة يا أبو حميد تمام علا محمد بتقول لما حد يستغلني بأي شكل لما تحول ده لضرر ليا سواء بقى استغلال نفسي أو فعلي بنهي علاقتي بالشخص ده خالص جميل يا علا أما بقى نسرين فراج فقالت لما يكون عندي غالي يكون عندي حد غالي قوي ويعني غير أي حد في دنيتي ويجي عليا أكتر من مرة طبعا دي حاجة تزعل آه في كومنت حلو قوي احمد زكريا بيقول نفسي اقولها لفودافون زي ما دايما بيقولوها لي يا عيني طبعا ده واضح كده على الجرح فريده زكي بتقول لما رصيد المحبه يخلص من قلب الانسان دي حقيقه آه لوجي معتز بتقولي احنا بنقولش احنا بنفعل على طول ما بتقولش اصلا هي بتنهي علاقه وبتخلص وتقفل الموبايل وخلاص على كده آه ريهام بتقول مع اول موقف طبعا احنا لسه هندي فرص ونيجي على نفسنا ونتعب اعصابنا وهم هم في الاخر ده يعني من اولها بيعه ماشي عبير ندى بتقول لما ادي للشخص فرص كتير اكتر من اللازم ويخذلني زي كل مره دي معناها ان بتعمليه اكتر من مره جميل يا نبير اما هبه انور بتقول انا بدي فرصه مره في التانية الرصيد بيقل شوية بس بنعدي عشان نحاول نحافظ على الرصيد متبقي في المرة التالتة بقى لأ لابد أن ينفذ رصيدكم جميل كده فرصة واتنين كده الآراء متنوعة ما بين واحد من أول موقف وحد تاني من مرة واتنين وحد تاني من تلاتة وحد تاني سنين سلوى ندى بتقول لما احس ان كل طاقه الحب اللي جوايا تم نفذها على ناس ما عندهمش اي طاقه حب ما بيعرفوش يدوا اللي انا محتاجاه في وقت احنا محتاجينه عاوزين يستنفذوا رصيدنا وبس ووقت الصعب مش بنلاقيهم للاسف ساره مصطفى بتقول لما ابني واللي معايا يهدم بجره قلم كل مره حاجه طبعا مش لطيفه خالص رنا بتقول بعد تكرار الخذلان أكيد نيفين قالت للشخص اللي بيخزني وأحس طاقتي بتستنزف تجاه الشخص ده ما يستاهلش حتى القليل كده الكومنتس خلصت وكمان حلقتنا خلصت بس كلامنا لسه ما خلصش استنوني إن شاء الله الخميس اللي جاي الساعة تسعة ونص بالليل وللحديث بقية طالما في العمر بقية شد لها كرسي أمير الغمري
وهديتني وردي فرجيتها لصحابي خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية وهديتني وردي فرجيتها لصحابي خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق